بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر الخروج اصحاح عشرة احنا في نهايه الضربات العشر ولقينا انه الضربات بتتوالى على الهه المصريين ومعتقداتهم عشان يكتشفوا الاله الحقيقي عاوز أقول هل ده بيحصل النهاردة؟ هل في ضربات على الآلهة الأخرى؟ في مزمور يقول كل آلهة الأمم شياطين يعني الناس بتعبد آلهة أخرى دلوقتي مثلا عبادة الفلوس هل بتحصل ضربات عشان تزعزع ثقة الناس في الفلوس؟ بيحصل إن واحد يبقى عنده كتير قوي وفجأة يخسر كل حاجة فيعرف ان الفلوس اللي كان عايش ليها ما تنفعش تبقى ربنا او اتكاله على الفلوس ما بينقذش ابنه مثلا من المرض او من الموت مهما كان عنده فلوس فيعرف ان الاله ده اله مغشوش زي ما كان المصريين مثلا يعبدوا الشمس وبعدين جت ضربة الظلام لقوا ان هم ايه مش هيقدروا يطلعوا من الضلمة دي ما عندهمش حل ليها ساعات الكرامة مثلا يبقى واحد بيعبد الكرامة أو الاسم عاوز يوصل لمركز معين ويعبده عبادة يعني كل طاقته رايحة عشان يوصل للقب معين أو شكل معين وبعدين ربنا يضرب يعني إيه تنزل ضربة شديدة على الكرامة دي أو اللقب ده عشان الإنسان يعرف إن هذا اللقب والكرامة مش إله حقيقي ما ينفعش تتكل عليه ولا تعيش عشانه ولا تضيع عمرك عشانه إذا الضربات فكرة الضربات أو التأديبات هي فكرة موجودة لغاية دلوقتي يجوز دلوقتي ما فيش ناس كتير بيعبدوا تمثال أو يعبدوا مثلا البهايم بالمعنى الحرفي لكن بيعبدوا عبادات أخرى أو آلهة أخرى زي ما قال الكتاب كل آلهة الأمم شياطين فربنا يضرب متكل الإنسان يضرب الحاجة اللي الإنسان بيحط فيها رجاءه عشان يحول نظره ليه عشان يقول له يا ابني مفيش غيري في الآخر أنا اللي ليك أنا أبوك وأنا إلهك ما تضيعش عمرك وما تضيعش أبديتك لكن كثير من البشر بيبقوا زي فرعون مهما شافوا من ضربات ومهما شافوا من دروس صريحة يعني إنما ساعات الواحد يتملكه العند والغباء ثم قال الرب لموسى مد يدك على أرض مصر عشرة 12 لأجل الجراد وليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد فمد موسى عصاه على أرض مصر فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثل ولا يكون بعده كذلك وغطى وجه كل الأرض حتى ظلمت الأرض وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر الجراد طبعا ضربة شديدة وتكررت بعد كده لما تقروا في سفر يوئيل كان ربنا بيتكلم عن ضربة جراد وفي سفر عاموس ذكر برضو ان في جراد الجراد كان معروف انه لما يزحف على ارض ما يسيبش ولا عود اخضر فالضربة دي عموما كانت تيجي على مناطق معينة لكن عشان تاخد مصر كلها يبقى كده محصول الارض كله انتهى ويبقى دخلت البلد في مجاعة شديدة وتاخدوا بالكم الضربة اللي قبل كده كانت جزئية يعني وقت البرد قلنا ان في بعض المزروعات انتهت وبعض المزروعات اللي كانت لسه في اولها احتملت الضربه دي انما مع ضربه الجراد لم يعد هناك شيء اخضر برضو تلاحظوا ان الضربات بتتعالى في درجتها اللي ما تعلمش بالذوق طب يتعلم بالعافيه طب يا ترى هيتعلم ولا مش هيتعلم يعني الحكايه عماله تزيد كل ماذا عشان المصريين يؤمنوا لأن ربنا إله قوي وهي الحل في كل ده إيه؟ هي كلمة واحدة التوبة إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون دي القاعدة اللي قالها ربنا يسوع وللأسف لم يخضع لها هذا الجيل فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما شوفوا بقى المرة دي فرعون بيعتذر وبيعتذر باستفاضة يعني قبل كده اعتذر اعتذار يعني ضعيف المرة دي بيعتذر وكأنه فعلا هيتوب أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما يعني أنا غلطت في حق ربنا وفي حقكم أنتوا كمان والآن اصفحا عن خطيتي هذه المرة فقط طب معنى كلامه إيه إن لا يمكن هعند تاني هذه المرة فقط زي واحد يجي يقول آخر مرة لا يمكن أعمل كده تاني طب كويس أديك خدت بالك إن أنت كل مرة بتلاوع وبتغير كلامك كويس إنك توصل في مرة وتقول آخر مرة قولها بقى بس يا ريت تقولها وانت قدها او يا ريت تقولها وانت ناويها فهنا بيقول لهم اصفحوا عني هذه المره فقط يعني مش هطلب الصفح تاني يعني مش هعمل كده تاني وصليا الى الرب الهكما طبعا ده اعتراف صريح ان ربنا هو الاله الحقيقي وكمان اعتراف ان موسى ده رجل الله وهارون كمان فصليا الى الرب الهكما ليرفع عني هذا الموت فقط اعمله معروف ده موت لكل الناس يعني ارفعوه بأي طريقة يبدو أن موسى ما زال في بساطته واتضاعه وودعته فرح أي واحد فينا بيفرح السماء كلها بتفرح بخاطر واحد يتوب بس يا ترى التوبة بتكمل محدش عارف ما بيبقاش الواحد فينا شايف بكرة ففرعون ممكن يكون عنده مبادرة شكلها كويس لكن ما كملتش خرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب فرد الرب ريحا غريبة غربية شديدة جدا زي تلاقوا ريح وبعدين جت ريح عكسها فالريح التانية ايه طوحت كده بالجراد كله وريح كانت شديدة قوي فقدرت تزيح كل جيش الجراد ده كله فحملت الجراد وطرحته إلى بحر السوف لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر اهو ده برضه حل غير متوقع يعني ايه الجراد اللي كده يتشال ازاي ده مبيدات العالم كله ما تقدرش تشيل جراد على بلد كاملة كده زي مصر هيشيلوا ايه ولا ايه ومفيش طيارات ترش مبيدات ومفيش انما ربنا يطلع بحل سهل كده يجيب ريح شديدة جدا تزيح كل الجراد ده توقعه في البحر الاحمر وينتهي الجراد وإن كان برضه كونه ينطرح في بحر الأحمر كأنه كان إشارة مبكرة إن اللي يعند مصيره يغرق في البحر الأحمر لكن طبعا برضه فرعون ما لقطش الحكاية رد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر إذا اعتبرنا الجراد كمية الأفكار الشريرة اللي بتهاجم الإنسان ما تسيبلوش حاجة خضرة يعني ما تسيبلوش أي ثمر روحي في حياته ما هو الأفكار الشريرة بتفسد الإنسان تماما أفكار طمع أفكار شهوة أفكار كراهية أفكار انتقام أفكار غيرة مرة وربنا يسوع اتكلم عن الموضوع ده وقال من القلب تخرج الأفكار الشريرة وقال كبرياء وجهل وزنا وقال كل ده أصناف يعني الأفكار الشريره ايه اللي يزيح الافكار السوداء دي كلها لازم تيجي ريح والريح دايما اشاره لايه بقى للروح القدس ان فعلا الواحد فينا يعجز ان ينقي افكاره حد فيكم يقدر ينظف دماغه تماما صعب هتوقف دماغك ازاي ولو وقفتها بالنهار هتوقفها بالليل ازاي وانت نايم ولا مش هتنام خالص ما بيخلاش الامر اذا عشان تنقي فكرك أنت محتاج قوة خارجية محتاج ريح شديدة والريح هي الروح القدس إذا أنت بتصرخ لربنا يا رب بروحك زيح مني الأفكار دي كلها اطرد كل الجراد ده من دماغي ارميه في البحر روقني كده من كل الضربة الصعبة دي فربنا قادر بصلاة موسى وبصلاة هارون وبصلاة العذراء دلوقتي والشهداء والقديسين هنا الشفاعة واضحة طبعا مش كده احنا مش بنعلق لكن فكرة الوسيط أو الشفيع واضحة جدا في كل ضربة طب ما كان ربنا يشيل من غير ما موسى يصلي اشمعنى بيطلب ان موسى يصلي طب ما ربنا سامع ان فرعون بيتراجع هو لازم موسى يصلي لا لازم يصلي ولازم هارون يصلي تأكيدا على شفاعة الإنسان التوسلية الناس بتقلق من كلمة شفاعة وتعتبرها خاصة بالمسيح وحده لا دي اسمها شفاعة كفارية المسيح يكفر عن خطايا البشر ومحدش يشاركه في التكفير ده أو في في الفداء في الكفارة لكن في التوسل من أجل البشر كل القديسين شفعاء حتى أنتوا بتشفعوا في بعض نتوسل إلى الله من أجل بعضنا البعض واللي عايشين يتوسلوا واللي سبقوا بالأولى يتوسلوا لأن هم يعني ما وراهمش غير الصلاة وهم وصلوا إلى مكانة وكرامة أعلى فيبقى طبيعي فكرة أن الصلاة من أجل الآخرين دي أشرار وأبرار هنا بيصلي من أجل فرعون مع أن فرعون ما مش إنسان كويس يعني صلى إلى الرب فرد الرب ريحا غريبة غربية أخطيت شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف برضه ريح شديدة جدا لما الكتاب يقول جدا إشارة أن القوة الإلهية شديدة جدا ما يعجز عنه الإنسان تماما يقدر عليها الله بسهولة غير المستطاع عند الناس إيه مستطاع عند الله نقاوة الفكر مستحيلة عند البشر عشان انسان يبقى فكره نقي تماما دي صعبه جدا بس مش عند ربنا عند ربنا لما روحه القدوس تملى الانسان تنور قلبه تشيل كل الافكار دي عشان كده تلاحظوا في تقسيم القبط في حاجه لطيفه عندنا القطعه اللي بتقول ايها الملك السماوي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياه تفضل حل فينا وايه وطهرنا من كل دنس دي عارفين بنقولها كم مرة في اليوم بنقولها على الأقل أربع مرات لو احنا بنصلي الصلوات كلها نقولها في صلاة الثالثة في ميعاد الروح القدس ونعيدها في الثلاث خدمات نص الليل وكأن في إلحاح يا رب املانا بروحك كنز الصالحات معطي الحياة وطهرنا من كل دنس وخلص نفوسنا لأن الروح القدس هو الوحيد اللي يقدر على دي حملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر كأننا بنقول لم تبقى فكرة واحدة شريرة يا بخت الإنسان اللي يتنقى تماما ويرجع أرضه تخضر تاني وتثمر لأنه مع نقاوة الفكر يطلع بقى ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناء ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل برضه هنا بأكد أن شدد الرب قلب فرعون مش معناها ان ربنا بيأذي بيأسي قلب واحد بالمعنى الحرفي لان ربنا ما عندوش قساوة قلب لا ربنا بيتركه لشدة قلبه لعنده لأنه مصر على العند دي شخصيته ثم قال الرب لموسى هنا ما حصلش انذار بقى قربنا على الآخر ما هو الكلام أصله إيه دايما في مماطلة ما حصلش بقى مواجهة أخرى على طول ربنا قال لموسى اللي بعده اضرب على طول ليه؟ لأنه على طول موسى تراجع كعب أول ما الجراد وقع في البحر موسى شم نفسه وقال طب ما يمكن يمكن إيه تاني؟ أنت ما بتفهمش وبعدين فيك الواحد بيقول لفرعون أنت يمكن ما بتفهمش بس يرجع يقول لنفسه كده لأن الواحد فينا برضه ساعات يبقى زي اللي مش بيفهم كم مرة ربنا بيسامح وكم مرة يشد والواحد يخاف وبعدين يقول له طب معلش آخر مرة وبعدين نرجع نغلط تاني بنفس الطريقة وبعض الخطايا احنا بنعتبرها خطايا سهلة زي الإدانة مثلا كلام عن الناس لا دي مش خطايا سهلة أو الكسل في الصلوات أو كل الخطايا دي تستحق التبكيت هنا أكلمكم دقايق عن صدق التوبة ليه فرعون بالرغم أنه قال أخطأت وقال صلوا لي واصفحوا عني وخد شكل توبة حقيقية ما هو التوبة تكمل باعتراف هنا اعترف قال غلط وتكمل بإيمان هنا عنده إيمان قال صلوا لربنا صلوا عني ورجوع لرجل الله هارون وموسى رجال الله كأنه عناصر التوبة المعروفة مستوفاة في القصة إنما الحقيقة ما كانتش توبة برضه ليه؟ التوبة لا تكون صادقة إلا لما يعقبها جهاد حقيقي جهاد يعني ايه يعني اصرار ان انا ما اغلطش يعني استمرار التوبة لا تعني لحظة ندم لحظة ندم دي جزء من التوبة لكن التوبة ما تبقاش توبة إلا لما يستمر الإنسان في حياة جديدة في موقف جديد من حياته الموقف هنا أنه كان فرعون يصلي بقى يخضع لله يقول لموسى وجهني يا موسى خليك انت ابويا الروحي بقى وقول لي اعمل ايه كي اعبد الاله الحقيقي ما حصلش فاحنا احيانا تبقى توبتنا فاتره او سطحيه او غير كامله لانها لا تزيد عن شويه مضايقه او صلوه فتره كده طب سامحني يا رب سامحني كويس انك تقول سامحني وهيسامحك لانه واضح ان كل مره ربنا بيرفع الضربه كانه سامح لكن المهم موقفك انت طب ربنا سامحك هتكمل بأنهي اتجاه نفس العند برضه يبقى أنت اللي بت... بتضيع الغفران الإلهي عشان كده ربنا يسوع تلاحظه في قصة المخلع قال له لا تعود إيه تخطئ أيضا لا تعود تخطئ أيضا يعني إيه مش معنى إن أنا اديتك غفران واديتك شفاء قصاد ال 38 سنة اللي اتعذبتهم انه ان القصه خلصت لا انت مسؤول برضه عن بقيه عمرك فلا تعود تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر فكون الواحد يخطئ ايضا باصرار يبقى ده الحقيقه كانه بيعلن انه لا يستحق الغفران وبيعلن انه بيدوس على الغفران ولا يعني الغفران يبقى ما يستهلوش ربنا يرحمه ومن هنا الواحد يقيس توبته مش بس صليت اعترفت ندمت لا في كلمة تانية توقفت الخطية ولا لا الكلمة دي مهمة هتقول طب في خطايا مزمنة معلش حتى المزمن اللي علاك اصرخ بقى الروح الله انه يشيل الجراد ده كله عشان يزيح الجراد يبقى العقل يتنقى والقلب يتنقى واللي فات مات ما يرجعش شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام في على ارض مصر حتى يلمس الظلام تعبير غريب يعني الظلام يتلمس ضلمة يعني ما فيش نور لكن يلمس الظلام لعله لعله يكون من كتر الضباب عارفين لما تصحى الصبح في يوم تلاقي الدنيا مغبشة كده ومغيمة خالص ومش شايف مترين قصادك فبتبقى ضلمة ما فيش شمس ما فيش نور باين طب ممكن تبقى الحالة دي كذا يوم ممكن وتبقى يلمس كأنه يعني إيه الغبار ده الشديد ده كأنك شيء كأنك لمسه لكن خلاص عينيك مش شايفة حاجة فعينيك نفسها مش شايفة طبعا الضربة دي ودي اللي قبل الأخيرة تمثل إيه العمى الكامل بقى لما الإنسان يستسلم لفكر شرير وعادات ردية واعتقادات خاطئة يصل إلى درجة من العمى الكامل بيبقاش بيشوف خلاص يبقى دخل في ضلمة كحل والضلمة دي ملموسة يعني إيه كأنه مش بس شايفها ما هو ما بيشوفش لكن حاسسها ولامسها من كتر إحساس الضلمة طبعا الضلمة لما تستمر أيام ده شعور كئيب جدا شعور مزعج لما يكون ما فيش بصيص نور وغالبا ما فيش شمعة بتنور في الجو ده فطبعا إحساس مزعج جدا ضربة الظلامة أحبائي تمثل شرح مبسط لفكرة الجحيم واحد ساعات يقول ايه ايه هو وصف الجحيم كيف يوصف الجحيم يقول ما نعرفش الجحيم اكيد شيء وحش لا يوصف من بشاعته زي ما بنقول الفردوس فردوس النعيم جميل قوي لا يوصف من جماله نقول الجحيم كمان حاجة مزعجة لا توصف من سوءها لكن من وصف الفردوس دايما يوصف بالنور يبقى الجحيم مكان ظلام يلمس يعني ايه الظلام الكئيب اللي سماه مثلا في المزمور ظلال الموت ظل الموت او ظلمة الموت هذا الشعور الكئيب جدا بالظلمة اللي ما فيش نور ابدا وما فيش امل وما فيش رجاء وما فيش عزاء وما فيش حب ما فيش فرح ما فيش اي حاجة حلوة طبعا ده شعور صعب ويا ريت ساعات يقول لك يتمنوا الموت ساعتها بس الموت ما بيجيش خلاص إلى هذه الدرجة فكأن ربنا دوق المعاندين طعم الجحيم عشان يقول لهم توبوا بقى زي ما ربنا يسوع بيدوقنا طعم السماء أحيانا جوه الصلاة أو جوه الكنيسة عشان يقول لنا إيه يلا بقى جهدوا بقى طعم الملكوت ممكن يذاق وانت عايش وطعم جهنم ممكن يتذاق وانت عايش الشخص اللي قلبه كله كراهية وكله غل وكله فساد وشهوات بيبقى عنده شعور مظلم كده واكل قلبه وتقيل على قلبه جدا ويبقى يمكن بيتمنى الموت ومش طايق طب ما هو ده كده ايه بصيص من الجحيم اهو ده طعم الجحيم طبعا بس طول ما هو عايش عنده امل بالتوبه يطلع من الجو ده وفي نفس الوقت تصوروا معايا واحد بيصلي بحرارة وبيحب كل الناس من قلبه ومتواضع فعلا والروح القدس مليه وطارد عنه كل الجراد يبقى عنده سلام وفرح عجيب طب ما هو ده طعم السماء يبقى ده بيدوق طعم بكرة والتاني بيدوق طعم بكرة وده بيدوق الطعم الحلو عشان يشجعه يشتغل أكتر وأكتر والتاني بيدوق الطعم الوحش المر عشان يقول له لسه معاك حل لسه في ايدك فرصة اطلع من اللي انت فيه زي الابن الضال وهو قاعد وسط الخنازير ما هو برضه ايه ده طعم الجحيم ايه العيشة دي ايه الذل ده ايه العزلة دي ايه الوحدة المرة دي ايه الفساد ده كله ده انا بقيت اقل من الحيوانات طب كويس بس عندك فرصة استغل الفرصة فسميناه الابن الشاطر قام بقى وساب اللي هو فيه ورجع لابوه بقينا نعيد له دلوقتي ونقول عليه الابن الشاطر ليه لانه لحق نفسه لكن لو استمر على كده يبقى دخل الجحيم او جهنم برجليه فهنا فكرة الظلام كأنه كده إيه بيدوقوا طعم الحياة الأبدية من النوع ده إذا فضل في عنده حتى يلمس الظلام فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر ثلاثة أيام شوفوا الإشارة الجميلة دي طبعا أول ما يجي ثلاثة أيام قدامنا مخنا يروح في إيه على طول في القيامة يعني إيه اللي يكسر ظلمة الجحيم إيه اللي يكسر ظلمة هذا العالم كله إلا قيامة ربنا نور القيامة هو القصر أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية الهاوية اللي هي الجحيم فظلمة الجحيم اتكسرت بالقيامة حتى أن المسيح دخل الجحيم وأطلق سراح الآباء والأنبياء وقفل الجحيم في وش أولاده يعني الجحيم مقفول في وشكم إن تمسكتم بالنعمة وعشتوا بالإيمان والتوبة والرجاء والمحبة خلاص الجحيم أبواب الجحيم لا تقوى عليكم كشعب الله أبواب الجحيم لن تقوى عليها على الكنيسة بولادها فده وعد جميل قوي فهنا الثلاث أيام بتوع الضلمة كأنه بيدوقنا العالم قبل القيامة أو العالم بدون فداء بدون قيامة بدون خلاص قد كده كئيب ومظلم لم يبصر أحد أخاه برضه الحتة دي مهمة ليه ما يعزينا يا أحبائنا كبشر حتى في ألمنا حتة الحب أو الارتباطات الإنسانية اللي بينا بتخفف عننا شوي بتهون علينا شوي في الجحيم بعيد عنكم حتى ده مش موجود مفيش عزاء اكملنا اتنين اصحاب دخلوا الجحيم مع بعض مش هيتسألوا لا ولا هيعرفوا بعض ولن يجد إنسان أخاه لا فمحدش يعشم يعني انه يروح الجحيم مع شله من اصحابه ولا حاجه لا مش هيلاقي اي متعه هناك ولم يبصر احد اخاه ولا قام احد من مكانه ثلاثه ايام لا حاجه تتعمل ولا في حب باي درجه وطبعا ده معناه حياه ملهاش اي معنى ولا اي طعم لكن جميع بني اسرائيل كان لهم نور في مساكنهم التمييز واضح بين ولاد ربنا اللي ماسكين فيه على غلبهم وضعفهم والناحية الثانية الضلمة في كبريائهم وعندهم فدعا فرعون موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب كأنه يعني ايه مش لحق حتى يقول طب سامحوني طب غلطت لا ده من كتر الغلب قال روحوا خلاص اذهبوا اعبدوا الرب غير تاني هالفاصل يا فرعون لازم تطلع لنا كل مرة بغير وبس ومش بس ما تخلص زي واحد يكون ايه رجل مع ربنا ورجل التانية في الدنيا ما كفاية الدنيا ما كفاية الغلط هتاخد ضربات أكتر من كده ايه لسه بتقول غيرة يعني هنحط شرط تاني ما كفاية بقى غير أن غنمكم وبقركم تبقى طبعا هو عينه لأن مصر خربت وجاعت والبقر راح فقال احنا هناخد بقركم اولادكم يلا تروح معاكم وده كان المساومه الاخرانيه كانت على العيال فموسى قال له أبدا نطلع بعيالنا حالنا وكل اللي لينا مش هنسيب حاجة ده أبدا ما هي التوبة الكاملة عاوزة كده عاوزة واحد ما يسيبش للدنيا حاجة فقال موسى أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا يعني عاوز يقول له ده المفروض أنت اللي تدينا بهائم كمان من عندك نقدمها لربنا قصاد اللي أنت عملته ده كله والعند ده كله فتذهب مواشينا أيضا معنا لا يبقى ظلف لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك يعني ما نعرفش ربنا هيقول لنا تقدموا كام ذبيحة وزي موسى اللي رايق وبيتكلم بهدوء ومش فارق مع موسى خلاص كل ضربة تزيد ثقة وإيمان وقوة كل موقف يصغر فرعون ويكبر في موسى موسى في الأول داخل مهزوز شوية وخايف إنما ضربة ورا ضربة الموقف اتعكس موسى خلاص مطمن أنت كمان في حياتك لما ربنا يسمع لصلاتك إيمانك بيزيد لأنك دقت يعني إيه تصلي وربنا يسمع لك فالخبرات دي بتخليك تثق مش في نفسك في ربنا إيمانك بيزيد مرة في مرة فتبقى مش خايف من الشيطان ولا خايف من الأيام ولا خايف من الناس هيعملوا لك إيه الناس هي أول مرة تدخل في مشكلة وتقول الحقني يا رب ويلحقك طب بدل كذا مرة من النوع ده يبقى خلاص بقى خلي الناس هي اللي تصغر وانت بقى إيمانك يبقى أكبر ما تتهزش بقى فموسى النهاردة بيتكلم بمنتهى الثقة فبيقول له لا احنا هناخد كل البهائم مش هنسيب ولا حاجة وما نعرفش ربنا هيقول لنا قدموا كام ذبيحة وواقف كده ما بيتهزلوش شعرة ومش ممكن يتراجع ولا يتنازل نحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك وده حقيقي كان موسى برضه ماشي يوم بيوم يعني إيه ما يقعدش يستعجل ويقول له هو احنا لما نجي لك الجبل يا رب هنعمل ايه بالظبط؟ ملوش دعوه، لما نبقى نوصل للجبل هيقول. برضه اللي عنده ايمان الاطفال ما يستعجلش الاحداث، يعيش مع ربنا يوم بيوم ما يقعدش يقول له هو انا لما اعجز يا رب هيحصل لي ايه بالظبط؟ يا ابني خليك في النهارده خليك معايا النهارده وانا بكره معاك وانت عجوز برضه. وزي ما انا شايلك النهارده هشيلك بكره. مالكش دعوه بالتفاصيل. سيب لي انا بكره وبعده ده. فموسى فعلا ما كانش طبعا بيبالغ ولا بيكذب لما بيقول احنا مش هنعرف بالظبط هنقدم كم ذبيحه. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشاء ان يطلقهم وقال له فرعون اذهب عني، فرعون بقى اتنرفز بقى. مع ان المفروض موسى اللي اتنرفز لكن موسى حليم جدا. فرعون غضب جدا من كتر بقى ما هو كرامته في الارض كل لما يقول حاجه تتكسر وكل لما يركب دماغه يعني يطلع غلطان فقام فرعون هاج لكرامته بقى وقال ايه عشان تخلص القصة اذهب عني احترز لا ترى وجهي ايضا اياك اشوف وشك تاني يا موسى فموسى ما صدق لان هو فهم على طول انه ايه كده خلصنا خلاص بدل انت اللي قلت انك يوم ترى وجهي تموت ده فرعون بيقول لموسى فقال موسى نعم ما قلت اخيرا نطقت يعني أنا من بدري عاوزك تقول كده عشان المشوار ده متعب عشان أنا رايح راجع عليك أنت بدل طلعت منك خلاص ربنا مش هيوقفني قصادك تاني يبقى خلصنا خلاص فكأن الإنسان يحكم على نفسه بكلامه عشان كده الكتاب يقول بكلامك تتبرر وإيه وبكلامك تدان هو اللي نطق وقال إياك أشوف وشك تاني فموسى قال له خلاص كتر خيرك أنا مش حابب أجي أشوف وشك برضه لكن يعني دي مأمورية كنت بعملها نعم ما قلت يعني عارفين أنت قلت أنت حكمت على نفسك لأن أنا عارف إلهي موسى خلاص فاهم ربنا بدل أنت اللي قلت كده يا فرعون يبقى أنت حكمت بالنهاية خلاص يبقى المرة دي آخر مرة لأن أنت اللي قلت كده أنا لا أعود أرى وجهك أيضا فموسى قال له أنا كمان مش هشوفك تاني لكن موسى مش بيقولها شماتة خلي بالكم ولا كبرياء موسى فاهم ربنا وشايف ربنا بيعمل ايه وشايف العند ومطول باله على العند ما سمعناش موسى ولا مرة مسك فرعون مثلا بهدله وقال له يا أخي اختشي بقى ده أنا كل أسبوع عندك بضربة جديدة أنت ما بتشوفش ما بتفهمش أبدا موسى كل مرة يدخل بمنتهى الأدب يقول الكلمتين أطلق شعبي ليعبدوني ربنا بيقول طب يا موسى يعني ما, ما تسخن عليه شوية ولا تقول كلمتين زيادة ولا حاجة أبدا عادي موسى زي ما ربنا بيقول له بيقول لأنه إنسان وديع وحليم ومتواضع وحتى لو المرة دي التاسعة يفضل زي ما هو بنفس الأدب إلى أن نطق فرعون لما فرعون نطق خلاص السماء سجلت عليه بقى وقالت له كأنه كأن السماء بتقول لفرعون إيه لتكن مشيئتك يا فرعون مرة واحد ملحد تحول إلى المسيحية وقال تأمل جميل قال البشر دول نوعين نوع بيجي كل يوم الصبح يقول له ربنا لتكن مشيئتك دول هيدخلوا السماء لأن مشيئة الله إيه أن الجميع يخلصون فكل اللي بيقول له لتكن مشيئتك مفروض يدخل السماء ونوع تاني ربنا يفضل يحايله طول حياته لكن يفضل يعند يعند يعند في آخر يوم يقول له إيه لتكن مشيئتك يا إنسان فهمتوها؟ ربنا اللي يقول له خلاص يا ابني حاولت أعمل مشيئتي فاخدك معايا السماء وانت راكب دماغك ومصر على جهنم لتكن مشيئتك فكأن فرعون قال له مش عاوز أشوف وشك تاني فموسى قال له لتكن مشيئتك يعني إيه أنت كده كملت على روحك أنت أصريت على النهاية الضلمة اللي أنت عشت فيها ودقتها وحبيتها وجريت وراها يبقى ما ينفعش ربنا يجبرك على مصير آخر يبقى ربنا كده يعني عمل كل اللي عليه واكتر في كل المحاولات أن يردعك عن هلاكك يرجعك لعقلك بس أنت بتأنت قال موسى نعم ما قلت أنا لا أعود أرى وجهك أيضا وفعلا ما شافوش بعض تاني ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر بعد ذلك يطلقكم من هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام دي مستنيها موسى من بدري من وقت العليقة وهو مستني حكاية نطلع بقى يا رب لأن هو طبعا سايب قلبه في العليقة سايب قلبه في الجبل من ساعة ما شاف المسيح في العليقة خلاص حياته هناك فمش عاجبه العيشة في مصر هو نفسه يرجع بقى ويجيب كل الناس اللي لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب فمشتاق جدا ياخد الشعب ويطلع البرية قال له لا ده مش هيطلقكم ده هيطردكم من كتر اللي هيشوفه هيطلعكم بالأمر مش انت اللي هتحايله ده هو اللي هيأمركم ان انتوا تخرجوا تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب هنا بقى تيجي حتة بعض الناس يمسكوها علينا ويقولوا ايه ايه ده ربنا بيخلي اليهود يستغلوا الموقف فيسرقوا المصريين يعني انتوا ممكن تكونوا ناسيين حاجة مهمة ان اليهود مستعبدين سخرة في مصر في الوقت ده كذا مئة سنة وما خدوش حقهم فلأن الله عادل عدله يتأخر لكن عدله ما يبطلش أبدا يعني إيه هو بطبيعة ربنا ممكن يتأخر في الحكم شوية لهدف هو شايفه لحكمة ما وما أبعد أحكامه عن الفحص لكن ده مش معناه أبدا أنه غير عادل فمن العدل أن تعب الناس دول اللي اتذلوا سنين واشتغلوا في أرض مصر ما يطلعش هباء ولأن شعبه ما زال بيقيس العدل بالأمور المادية يعني اليهود عينيهم برضه لسه في الحاجات دي فربنا حب يخليهم يطلعوا ومعاهم قرشينات عشان يعرفوا انه ايه ما يقولوش اهو ربنا طلعنا بس طلعنا مظلومين برضه لا كده انتوا مش مظلومين زي ما اتعمل في ولادكم اتعمل في ولاد الفراعنه ليه لانه طبعا ضربه الابكار تفكركم بايه ان كان كل ذكر يهودي يتولد كان يقتل ودي بدايه قصه موسى فاكرينها قصه موسى بدات بانه كل ذكر عليه حكم اعدام فانتهت القصة أن كل الأبكار هيهلكوا لأنه من ربنا من عدل الله أنه ينصف الأمور وكذلك فكرة السخرة والذل اللي شافوه يبقى من العدل برضه أن يطلع في مقابل في تفسير آخر لبعض الآباء يقول إيه ربنا طبعا لا يعوزه خالص الذهب والفضة لكن ده في إيدين اليهود عشان يشوف كاختبار ليهم اختبار هتعبدوني أنا اللي ضربت الضربات دي واللي هطلع قصادكم كعمود نار وعمود سحاب واللي هشق لكم البحر ولا عينيكم هتروح في الذهب وللأسف من أول جولة فشلوا في الامتحان وعملوا العجل الذهبي وطبعا كل الذهب اللي خدوه من مصر موسى بقى هيحطمه في البرية وهيدريه لأنه إيه كان سبب انحراف ليه يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وأعطى, وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصير برضه هنا في تفسير آخر لما اليهود يروحوا للمصريين يقولوا لهم ادونا بقى حلة وادونا مش عارف طبق ايه وادونا حاجات ذهب ليه؟ يقولوا لهم عشان احنا خلاص مسافرين المصري اللي عدى عليه تسع ضربات والمفروض يعني بأقل درجة من الذكاء والمعرفة يصدق إن ده الإله الحقيقي يقول لهم طب خدوني معاكم مش كده؟ يبقى عملية السلف دي فتحت مجال لمصريين كتير يقولوا إيه خدونا معاكم يبقى كان ليها غرض تاني مش مجرد سلف عشان يحصل الحوار فيتأكدوا إن المرة دي أنتوا هتخرجوا فعلا أيوه هنخرج خلاص ومش هنرجع فاللي عاوز يجي معانا اهلا وسهلا فطبعا للاسف مصريين قليلين اللي فهموها وقالوا لا نطلع معاكم ما تاخدوش ذهبنا بس خدوا الذهب وخدونا احنا كمان احنا ملناش عمار مع فرعون ده اللي ضيع بلدنا وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر بصوا بقى اتقلبت المناصب فرعون تهاوى تماما وصغر في عيون شعبه لأنه بتاع كلام ما بيعملش حاجة وموسى راعي الأغنام الغلبان البسيط بقى عمال يتعاظم جدا في عينين حتى المصريين لأن خلاص منين ما يقولوا موسى قال كل الناس تقول أمين موسى قال وكل مرة ربنا بيمشي وراه يعني بيتمم اللي موسى طبعا لأن ربنا اللي قايل له هيحصل إيه فالناس اقتنعت إن موسى رجل الله وموسى في إيده كل حاجة طيب يا مصريين مش تمشوا بقى ورا موسى مش تفهموها بقى مفروض كنا نلاقي كل الشعب طلع واحتمى في شعب الله أيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب يعني كل الناس بقت تبص لموسى بإعجاب شديد لكن للأسف مع كل الإعجاب ده قليلين برضو اللي أمنوا وكملوا للآخر وقال موسى هكذا يقول الرب إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر أخرج هنا أحبائي معناها الدينونة بقى خلاص ده الميعاد دي النهاية أنا إيه مستني من بدري أنا قاعد وببعت جراد وببعت ضربات بس المرة دي أنا نازل وهحسم الموقف بقى خلاص الضربة القاضية الضربة النهائية الضربة العشرة ليه؟ لأن أنا لازم أخرج بنفسي وأعدل الموازين بقى مش هينفع أسكت أكتر من كده من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن إيه؟ أقوم يقول الرب أقوم دي زي أخرج يعني أنا هتحرك بقى أخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة لأن هم قتلوا الأبكار قبل كده فكل الأبكار هتموت إلا في حالة واحدة هيشرحها ربنا اللي هيصدق ربنا فهيعمل اللي ربنا هيقول عليه يهودي او غير يهودي خلي بالكم عشان برضه من, من بدري ربنا بيشاور على فكره مش عشان يهودي يبقى بتاعي لا عشان مصدقني يبقى بتاعي القصد مش لازم يكون يهودي لان كل مصري هيدخل على بيت يهودي يقول لهم خبوني ورا الدم مش هيحصل له حاجه لا هو ولا عياله انما كل واحد هيقعد في بيته ويقول مش هيحصل لي حاجة هيحصل فهنا هيبتدي يشرح ربنا لموسى انتوا يا عبرانيين تحموا نفسكم ازاي من الدينونة لازم علامة الصليب لازم الدم عشان تحموا نفسكم وكل اللي يتحامى في العلامة دي خلاص أرى الدم فأعبر عنكم ده الإصحاح المشهور اللي هيشرح فيه 11 و12 الفصح واللي طبعا بالنسبة لنا ده أساس حياتنا المسيحية ان احنا بقى بتوع الصليب نرشم صليب وندق صليب ونقول باسم الصليب وحياتنا في دم المسيح ونيجي الكنيسة نتناول من جسده ودمه وهو ده العهد اللي بيننا وبينه بدأ كرمز في قصة الفسح عشان يقول هو ده الحل الوحيد عشان تحموا نفسكم من الموت ومن الهلاك يموت كل بكر في أرض مصر من بكر الفرعون الجالس على كرسي إلى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة لما يقولوا الجارية اللي خلف الرحى يعني أقل إنسانة في المجتمع وأعلى شخص في المجتمع الضربة جاية عليه لا تقولوا فلوس ولا مراكز ولا صحة ولا لا لا الدينونة ما بتميز في يوم الدينونة ما فيش غني وفقير في يوم الدينونة ما فيش واحد مشهور وواحد مجهول هي ما مش بينفع يوم الدينونة غير الإيمان والتوبة والتواضع والمحبة ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم يعني أولاد أنا بقى محدش يعني إيه ولا كلب هيهوهو ولا حتى ولا عضة ولا أرصة ولا لا إلى الناس ولا إلى البهائم لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل برضو كلمة يميز بتتعب بعض الناس يقولوا اشمعنى ربنا يميز لا هذا التمييز مش لأنه جنسيات لا التمييز عشان حاجة واحدة بس الإيمان بدليل أن اليهود اللي خرجوا دول هلكوا في البرية اتضربوا نفس الضربات العشر بأشكال أخرى وفي آخر سفر التثنية لما تقروا 28 مثلا تلاقوا أن ربنا بيقول لهم كل الضربات اللي عدت على أهاليكم في مصر هتحصل لكم لو عملتوا زي أهاليكم وبعدتوا عنه يبقى ربنا مش بيميز تعصب لشعب لا حاشا إلهنا إله عادل إنما التمييز ده مرتبط بحاجة واحدة الثقة والخضوع لله دول بيسمعوا الكلام ويقولوا يا رب خلاص مميزين طبعا ودول طالعين فيها وبيعندوا وما بيعجبهمش العجب خلاص يبقى مرفوضين ومدانين فاعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين اخرج أنت وجميع الشعب الذين في أسرك وبعد ذلك اخرج ثم خرج من لدن فرعون في حبو الغضب يعني ربنا كلم موسى وقال له أنا هخرج النهاردة وهيبقى في صراخ في كل أرض مصر و وكل المصريين هيقولوا لك يا موسى اعمل معروف سيب البلد اطلع أرجوك خلاص كفاية كده احنا يعني الخراب كله حل علينا وولادنا كمان بندفنهم فاطلع منها خلاص فيبقى ايه موسى طالع بكرامة وايه بلا رجع يعني بعد ذلك اخرج يعني ايه لما تخرج محدش يقدر يوقفك يا موسى وخرج من لدن فرعون في حمو الغضب واحد يقول ايه طب هو مش قالوا مش هيشوفوا بعض تاني يجوز ان اللقاء ده كان بين موسى وبين رجالة فرعون لما دخل يقول لهم على فكرة الليلة دي ضربة الأبكار هتسمعوا كذا كذا يمكن ما قالهاش لفرعون في وشه يجوز ويجوز مقصود بيها أن يوم ما هتشوف وشي هتموت يبقى اتعكست أن فرعون في اليوم ده هو اللي ولاده هيموت وهو هيموت بعده وقال الرب لموسى لا يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر يعني ربنا بيقول إيه أنا سايبه يعند عشان أتمجد عشان العجائب تزيد عشان الأيام تتكلم ساعات نقول ليه ربنا سايب أشرار يتمادوا في الشر ما أسهل أن ربنا يوقفهم وكفاية معلش ما هو مع كثرة الشر في عجائب بتحصل فربنا يستخدم بر الأبرار وشر الأشرار من أجل مجد اسمه من أجل إظهار العجائب ربنا حكمته كده احنا لو ما كانش عدت علينا ايام صعبه قوي ما كناش حسينا بتدخل الله في بلادنا وهكذا في كل جيل ما كانتش الحكايه تتازم قوي ما حدش يقدر يشوف ايد ربنا احنا بنشوفها لما تبقى يعني جايبه اخرها الحكايه وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب امام فرعون ولكن شدد الرب قلب فرعون ده كانه ملخص لكل العشر ضربات شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه ده الملخص وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا ربنا بقى على قد ما الحكاية حامية جدا هتلاقوه قاعد مع موسى قاعدة هادية يشرح له بالتفصيل يعمل الفصح ازاي واحد يقول ده احنا في ليلتها وحموتها والناس على آخرها وأعصابها ومرعوبين وعرفوا ان موسى خلاص قفش بقى المره دي وزعل وقالوا لبعض مش هت... مش هنتقابل تاني والموت بينا و... فالناس كلها مرعوبه انما لان الموضوع مهم قوي هتلاقوا ربنا بالتفصيل يشرح لموسى الفصح يتعمل ازاي وكل سنه تعملوه امتى وازاي كلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم راس الشهور ده من اليوم ده هيتغير التقويم اليهودي هم كانوا في الشهر السابع هيعتبروا الشهر السابع من السنة دي بالذات أول شهر لأنه خلاص هيعتبر الفصح هو بداية الأعياد وهو بداية عهد الله مع شعبه فمن كتر ما الموضوع مهم قوي التقويم نفسه هيختلف وهيجي شهر أبيب ده بدل ما كان بيتعد الشهر السابع هيعتبر أول الشهور وهتبقى التقويم نفسه اتظبط عليه هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور هو لكم أول شهور السنة ده من خطورة الحدث كلم كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت يعني إيه هما ناس غلابة فكل بيت عيلة صغيرة أو كبيرة تجتمع وتجيب شاة خروف واحد لأن ممكن يبقى الأسرة خمس أنفار ممكن يبقوا 30 نفر اللي يقدروا عليه المهم يبقوا إيه ملمومين في بيت واحد بيت عيلة يعني عشان يقدموا الذبيحة عن نفسه وإن كان البيت صغيرا غير أن يكون كفوا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس يعني إيه لو مش قادر خالص تتلم على جيرانك وتتلموا في بيت واحد وتجيبوا شاة واحدة فكرة الجار الآباء القديسين قالوا كانت إشارة للأمم إشارة للغير يهود إنه إيه ليه خراف أخر ليست من هذه الحظيرة إنه الجيران زي إحنا إحنا كده دخلنا في شعب الله لأن إحنا إيه ما كناش في الأصل يهود لكن إحنا ضمن المفديين وإن كان البيت صغيرا غير أن يكون كفوا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس برضه تلاحظوا أن ربنا على قد حرصه على الطقس هنا, هنا أكيد ربنا منظم ويحب النظام لأنه بيتكلم في الساعة والدقيقة واللحظة والطريقة والتفاصيل كلها لأن في ناس بتقاوم الطقس بتقاوم الطقس بيقاوم ربنا لأن ربنا بطبعه منظم ربنا يحب الأمور تبقى منظمة وبيعلم شعب جاهل بدائي ازاي يحدد اليوم والشهر والطريقه وكل حاجه لكن مع النظام مفيش حرفيه ليه لان افرض البيت ده فقير ما يقدرش يجيب شاه فبيتجمع مع بيت تاني فتلاحظوا ان ربنا عنده شيء يعني بيعلمنا ان الطقس ما يبقاش جامد ما يبقاش حرفي مؤذي لا الطقس في الاخر لاجل الانسان وليس الانسان من اجل الطقس كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاء يعني إيه ما تجيبش بقى 200 واحد في البيت هتاكلوا إيه طيب من الخروف في الآخر شاه لكل الموجودين فتعملوا حساب كل واحد ياخد حتة يعني تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سن أولا لازم ذكر طبعا كلها إشارات إلى المسيح له المجد الذبيحة الحقيقية الفصح الحقيقي بولس الرسول قال فصحنا المسيح ذبح لأجلنا فمش محتاجين نفسر هو قال كده فصحنا دلوقتي هو مسيحنا ابن سنة لأنه ده اللي بيبقى فيه نوع من النضج وفيه نوع من النقاوة فيعني إشارة السنة دي إلى الكمال والنقاوة تأخذونه من الخرفان أو من المواعظ ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ثم يصبح كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية هنا كل حاجة بنظام يحفظوه من يوم عشرة ليوم 14 طب ده فرعون خلاص شايط مش مهم براحته احنا ايه ربنا ماشي بالنظام زي ما متفق قال تحسبوا يوم عشرة الشهر ده كل بيت يجيب خروف ويربطه وتبقوا متفقين مين اللي هيقعد جوه البيت وعلى يوم 14 يبقى خمس ايام خلي بالكم بالظبط دي حسبة من حد الزعف للجمعة العظيمة يوم حد الزعف كان عشرة كان عصر أبيب وقت صلب المسيح ويوم 14 كان الجمعة العظيمة فالخمس أيام ده المسيح وضع تحت الحفظ يعني دخل يوم حد الزعف كشاة عن كل عيلة البشرية وحفظ عشان كده تلاحظ ان احنا يوم اثنين ثلاثة أربع ما نصليش القداسات لأنه تحت الحفظ في البصخة ما نصليش القداسات بنصلي بس احتفال الخميس عشان العشاء الرباني لكن محفوظ الخمس أيام دول اجتهدوا الآباء وقالوا إشارة لخمس فترات في تاريخ البشرية في انتظار المسيح من آدم لنوح من نوح لإبراهيم من إبراهيم لموسى من موسى لداود وهكذا من داود للسبت فترات كده كل الناس مستنية يجي المسيح فكأنه الخمس أيام عد تنازلي لغاية ما يصبح المسيح فداء للبشرية كلها وبعدين يقول إيه يسبحوا كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية والمرة الجاية نشوف اشمعنى في العشية بالذات لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين ناخد آية واحدة الرجل موسى كان عظيما جدا نقولها مع بعض الرجل موسى كان عظيما جدا كمان مرة الرجل موسى كان عظيما تفضلوا نصلي